بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وقبل أن أبدأ لقاء الليلة فإنني أحب أن أنبه إلى أن أنا أحبكم في الله التي مرت معنا على مدار الحلقات السابقة كلها ليست لزمة من لوازم المشايخ وإنما أنا أقولها وأنا أقصد معناها أقولها بصدق أتحراها بإخلاص أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل فأنا حين أقول أنا أحبكم في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله هذا قسم لا يصلح أن يكون مجاملة فعلا أنا بحبكم حقيقي أنا بحبكم مش انت مسلم موحد بتقول لا اله الا الله صايم تقرا قران تذكر الله تقوم الليل تصلي التراويح انا بحبك بحبك عشان دي عشان انت مسلم عشان بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دي كفايه انا بحبك بحبك في الله فمن منبع الحب ومن منطلق الحب ده انا بكلمك عشان كده عايز اقول ان محبة ربنا نجيبها منين ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب دي من أصول الأصول برضه على فكرة المشكلة مش إن أنت تحب ربنا المشكلة إنه يحبك إنه يحبك هو سبحانه وتعالى ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن يحب لأن الحب ادعاء أنت تدعي بتقول أنا بحب ربنا ده ادعاء وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك أيوة يا أبا ليلى فالشاهد إن الإنسان ينبغي أن يبحث عن حب الله له من أسهل طرق محبة الله للعبد أسهل طرق محبة الله للعبد أن تحب المسلمين في الله أن تحب إخوانك في الله طريق سهل جدا انك تحب الناس لله قالوا لأحد السلف ما أبشك قال إنه يقف علي برخيص يقولوا أنت إنسان بشوش قوي مبتسم دايما حبوب زي ما بيقولوا في زماننا يعني فقال لهم واقف عليا ببلاش هو أنا بدفع كام عشان أبتسم بدفع كام عشان أحب الناس الحب سهل ودايما نقول ابذر الحب تحصد الحب حب الناس الناس يحبوك لذلك تلاقي الانسان اللي مكشر اللي معقد اللي هو دايما سيء الظن بالناس اه ده بيقرب لي ليه اه اكيد اكيد عايز مني حاجه واحد جه قال له بحبك قال له اه ها وبعدين ها عايز ايه ايه المطلوب ليه متربص كده مش عايز منك حاجة أنا بحبك بحبك لله قال الله في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في وجبت محبتي للمتزاورين في وجبت محبتي أوجب الله على نفسي أن يحب من يحبون بعضهم لله ده ثمرة المحبة أكبر من مفيش أكبر من كده بقى أكبر مما تتخيل إن ربنا يحبك عشان بتحب أخوك في الله الشرط إنها تبقى في الله أنت بتحب محمد ده ليه بتحب أحمد ده ليه بتحب عمرو ده ليه بتحب فلان ليه بتحبه ليه علشان دمه خفيف علشان كريم و... وبيصرف كويس عشان جدع وراجل وبيقف معايا كل ده يضيع في لحظة أما بتحبه لله بس لمجرد انه مسلم لمجرد ان انا شفته في الجامع بيصلي انا بحبه مجرد ان انا شفته مره ماسك مصحف بيقرا قران بحبه قول يا سلام كده اهو اه كده اهو هخسر ايه اما احب الناس كلها بالله هذه دعوه الى الحب دعوه للحب حب الناس كلها في الله لله مش عشان حاجه زي ما بقول لك كده ممكن يبقى واحد يعني آه مالكش بيه اي علاقة غير انك انت بتشوفه راجل طيب من المسلمين بحبه بحبه في الله ربنا يحبك من اجل هذه ومن فضائل المحبة في الله التواصل والحب في الله أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس تحرك الناس ويلجم العرق الناس إلجاما والكل بيدور على ظل المتحابين في الله في ظل عرش الرحمن سبحان الملك في الظل وزي ما يقول كده لو هي واحة خضرة جميلة شجرة كبيرة ضخمة تقول فيها تحتها شوية ظل وهواء مش ممكن فما بالك بعرش الرحمن ظله يبقى شكله ايه رجلان خلي بالك من الشروط بقى تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه نسأل الله أن يجعلنا كذلك نحن اجتمعنا في رمضان ده على حب الله أنا الحلقات ديك لله خالصة بشوفكم وبكلمكم وبلقاكم حب في الله فقط ليس لها أي مقابل إلا الحب في الله فقط عشان بحبكم حريص عليكم عايزكم تدخلوا الجنة والله العظيم وأقسم بالله أنني أريد أن تدخلوا الجنة جميعا لا يتخلف منكم رجل واحد اللهم اجمعنا في الجنة اللهم اجمعنا في سوق الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب الجنة تحت ظل العرش بقى رجلان تحبا في الله اجتمعا عليه بدأوا بدأ الحب لله وافترقا عليه وانتهى لله لله تعالوا نكمل كلامنا عن المحبة وأجمل شيء إن يبقى الختام بالكلام عن الحب عشان نبقى بدأنا بالحب أول كلمة إني أحبكم في الله وآخر كلمة أنا أحبكم في الله تنبت بمطالعة المنة مشاهدة النعم وتثبت باتباع السنة يا جماعة ربنا أرسل لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر قال سبحانه وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لو الناس اللي عايشة في الدنيا دي على وش الأرض ملائكة كان ربنا ينزل لهم ملك يحاسبهم يدعوهم نبي ملك يعني لكن لأن لأن الناس اللي عايشين على الأرض بشر ربنا أرسل لهم رسول بشر بشر يأكل ويشرب وينام ويمرض ويتعب ويوالي ويعادي ويتزوج ويطلق ويحب ويكره بشر عشان يبقى ليك أسوة أنا لو قلت دلوقتي كل اللي عمله النبي أو أمر بيه أو قاله على عيننا وراسنا من فوق واللي ما عملوش ما يلزمناش الكلام ده يزعل حد انت زعلان ليه اي حاجه انت بتقول لي عليها النبي عمل كده لا ما عملش خلاص ما يلزمنيش اي حاجه انت بتقول لي عليها النبي عمل كذا اه عملها الدليل فين حديث اهو صحيح في البخاري ومسلم او غيره صحيح يلزم على عيني وراسي من فوق انا خدام اللي يقول عليه النبي يمشي الكلام ده يا جماعه يزعل حد بالمناسبه زكاه الفطر احنا دلوقتي في اخر رمضان وزكاه الفطر واجبه على كل مسلم قالوا حتى على الجنين إذا كان تعدى الأربع شهور نفخت في الروح صاع من طعام احنا بنتكلم بمناسبة اتباع السنة فنقول ان الحب اللي بيثبت باتباع السنة لان ربنا قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون الرسول قال لك صاع من طعام تعمل ايه تقول ايه سمعا وطاعة حاصل صاع من طعام الصاع رز مثلا 3 كيلو رز صاع تمر 2 كيلو وشوية تمر صاع زبيب قول لي يا عم الشيخ هياخدوا رز ده يبيعوه يا عم انت مالك هو قال لك صاع من طعام طلعها طعام باعوه كلوه شربوه خسروه كسبوه انا مالي انا عملت اللي عليا وخلاص ابراء الذمه اادي اللي عليا قول لي ازاي بس يا عم الشيخ الكلام ده الكلام ده كان على ايام النبي كان الطعام هو المتداول والتبادل لازم تفهم حاجه احنا بنتكلم بقى في اتباع السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشرع لل لل 1400 صحابي اللي معاه ده كان بيشرع للامه الى قيام الساعه هو عارف انه الى قيام الساعه صلى الله عليه وسلم فلذلك خليك ورا النبي صاع من طعام ولازم تطلعها قبل صلاة العيد لازم قال صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث الصدقة دي علشان تطهر صيامك يتقبل بيه تظبطه والرسول قال عن ال- الفقراء أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم تخليهمش يطلعوا يطلبوا قول لي بس الناس دي محتاجة فلوس تجيب ملابس لولادها الفلوس دي بقى صدقة اتصدق عليهم زكاة زكاة مال اديهم زكاة مال لكن خلي صدقة الفطر دي طعام قول لي انا هجيب فين واوديها فين عندك اقرب مسجد قول لهم خدوا طلعوها طعام وهم بيشتروا بالسوله وهم عارفين طريق الفقراء ويطلعوا للفقراء مفيش مشكله ما تعقدش الدنيا الدين يسر سهل الامور قول لي انت اللي بتقول لي الدين يسر وانت اللي بتعقدها انا ما بعقدهاش ده بالعكس ده انا اللي بقول لك يسر اهو يسرها طلع رز خلاص تيسرها ليه التيسير انها تطلع فلوس ليه التيسير انها تبقى فلوس اليسر اتباع السنه تثبت باتباع السنه وتنمو على الإجابة للفاقة إنك أنت تقبل على الله بالفاقة إنك محتاج له مش هو اللي محتاج لك هو ده الحب إن أنت اللي محتاج إنك تحبه محتاج إن هو يحبك والله غني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فلذلك تنمو احنا قلنا بقى تنبت وتثبت وتنمو تنبت بمطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو تكبر بالإجابة على الفاقة على الإجابة بالفاقة فاقة اللي هي الحاجة الفقر انت محتاج انك تحب ربنا وانت محتاج ان ربنا يحبك محتاج ان انا احب ربنا اه في في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله في القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله الدرجة الثانية ويبدو أن احنا مش هنلحق نقول الدرجة الثالثة محبة تبعث على إيثار الحق على الخلق فتلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده تبعث على الإيثار يا جماعة في حاجة اسمها إيثار وهي أن تؤثر غيرك بما تحتاج إليه لشخصك فإن لم تكن تحتاج إليه فليس بإيثار هذا فضل وفي حاجة اسمها أثرة أن تستأثر بما لا تحتاج إليه عند حاجة غيرك إليه أترجم طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا الإيثار أن تؤثر غيرك بما تحتاج إليه يعني أنا معايا 100 جنيه وأنا محتاجها دلوقتي ولقيت فقير أنا محتاج ال 100 جنيه فأنا أقول يا رب أنا هأوثرك بنص اللي معايا 50 جنيه ليك يا رب ده اسمه إيثار أن تؤثر بما تحتاج إليه فإن لم تكن تحتاج إليه يعني أنت معاك ألف جنيه وفي واحد محتاج مية اديته مية من الألف ده مش إيثار أنت مش محتاجهم أصلا مية ما يقصرش عندك عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة ألف درهم أن رجلا كان لا يملك إلا درهما واحدا فتصدق به ورجل كان يملك أموال كثيرة فقام إلى عرض ماله فاقتطع منه مئة ألف لم- مئة ألف ما يأثروش في المليارات اللي عنده ولا مليون ولا ولا 10 مليون ولا 100 مليون يأثروا ما يمثلوش بالنسبة له شعراية فلذلك اللي معاه بقى درهم وتصدق بيه لله ده يسبق لأنه احتاجه ده اسمه الإيثار قال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة شديدة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللهم قنا شح أنفسنا النفس خلقت شحيحة قال سبحانه قل لو أنتم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا الإنسان مخلوق قتور وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الإنسان خلق بطبعه في أصله شحيح خلق بطبعه في أصله شحيح ماسك فإذا الإنسان تصدق بتبقى ديك غلبة على نفسك انت غلبت نفسك قدرت تنتصر عليها قدرت تتخلص من شحها واحنا في اخر رمضان تصدق بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تقي مصارع السوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصوم ضياء يبقى الصدقة برهان دليل الصدقة تطفئ غضب الرب لما يبقى ربنا غضبان عليك اتصدق ربنا يرضى داوم مرضاكم بالصدقة عندك حد مريض تصدق وربنا يكتب الشفاء من عنده اللهم مشي كل مريض مسلم يا رب الصدقة الإيثار بقى الإيثار مش بس في ال- في الفلوس ده أنت عايزك تؤثر ربنا بوقتك اقرا خمس أجزاء قرآن مفيش عندي وقت طب ثلاثة مفيش عندي وقت جزئين مفيش عندي وقت جزء مفيش عندي مفيش حاجة اسمها مفيش وقت فضي وقت لله
إنه لن يرضى عنك حتى تقتطع له من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا
إن من علامات توقير الرب جل جلاله ألا تعطيه الفضل لما أفضى لما تفيض فلوس من تعظيم الرب وتوقيره من علامات الحب بقى الإيثار إنك تؤثره وأنت محتاج بفلوسك تؤثره وأنت محتاج بوقتك وقت أنا محتاجه هموت عن النوم وتقوم تصلي مش انا اللي بقول كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وذكر منهم أن رجلا كان في رفقة على سفر فساروا عامة يومهم وليلتهم فلما صار النوم عندهم يعدل ما مثله ما مست جنوبهم الأرض حتى ناموا جميعا فقام منهم رجل يتلو آيات الله ويتملكه فهذا عبد يحبه الله آثر الله على النوم آثر الله على الأكل آثر الله على الفلوس آثر الله على الشغل آثر الله على أصحابه آثر الله على الفسحة والراحة فأعطى لله فلما يؤثر الله على ما سواه ده دليل حبه دليل حب محبة تبعث على إيثار الحق على غيره وتلهج اللسان بذكر الله آه لما تشوف حد بيحب حد تلاقيه بيتكلم عنه كتير تلاقي الناس مثلا تاجر عربيات كل كلامه في ايه؟ عن العربيات واسعار العربيات تاجر عقارات كل كلامه عن العقارات حد بيحب ولاده او بيحب حد من ولاده على طول كده الولد عمل الولد سوى الولد قال شفتوا لما شفت اللي بيحبوا الاهلي والزمالك بيحبوا النوادي وكوره اللي بيحبوا الممثلين والممثلات على طول بيتابع اخباره ويتكلم ويتكلم ويتكلم والمرء مع من احب شوف انت بتحب مين هتبقى معاه يوم القيامه تحب تبقى مع مين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي ولا مع وأتباع ال أنت كده بتفهم بالإشارة اختر ماذا تريد وأين تحب أن تكون اختر لنفسك يا عبد الله قال أنس ما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث لأني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأحب أن أكون معهم في الجنة اللهم اجمعنا بهم في الجنة يا رب الشاهد إيه الشاهد إن أنا بحبك في الله ربنا يجمعنا في الجنة بهذا الحب آه تلهج اللسان بذكره قيل القلوب كالقدور والألسنة مغارفها اللسان بيطلع اللي في القلب أحبتي في الله قالوا القلوب كالقدور والألسنة مغارفها اللسان بيطلع اللي في القلب فاللي بيحب حد بيتكلم كتير عنه احنا عايزين نضع أنفسنا امام الاختبار ده انت بتتكلم كتير عن ربنا انت بتتكلم كتير عن سيدنا النبي انت بتتكلم كتير عن الاسلام ده دليل انك بتحب ولا بتتكلم كتير عن نفسك بتحب نفسك بتتكلم كتير عن الفلوس بتحب الفلوس بتتكلم كتير عن النساء بتحب النساء انت بتتكلم كتير عن ايه هو ده موضوع الوقت أزف ورمضان أشك على الانتهاء ويا ترى قبلنا ولا لا أنا كان نفسي في حلقة أتكلم عن العيد وحلقة أتكلم عن المقبول والمحروم وحلقة أتكلم عن ماذا بعد رمضان أنت ناوي على إيه بعد رمضان بعد ما دخلت مج... بعد ما دخلت مركز تدريب لمدة 30 يوم صوم وصلاة وقرآن وذكر لله ودعاء وبكاء وتعمير مساجد وإفطار صائمين ومساعدة مساكين بعد مركز تدريب عملي على الطاعات 30 يوم هتعمل ايه بعد رمضان هتعكها تاني هترجع للمعاصي والذنوب تاني هتبطل صلاة في المساجد تاني هتبطل تهجر المصحف وتنسى ربنا وتنسى القرآن تاني هترجع للمعاصي والذنوب تاني ناوي على ايه بعد رمضان ليس العيد لمن لبس الجديد وقلبه أسود إنما العيد لمن طاعته تزيد يوم العيد يوم الجائزة الناس تخرج الصبح وتقف الملائكة على أبواب الطرقات تبشر المقبولين أيها المقبول تهانينا ولكن اعلم أن القبول فضل من الله عز وجل فلا تغتر استمر على الطاعات ولا تبدل طاعة الله معاصي وأيها المحروم تعازينا تعازينا ولكن اعلم أن الحياة لم تنتهي أمامك فرصة تب واستغفر وأصلح الله عز وجل يغفر لك ويعفو عنك إخوتي في الله أنا أحبكم في الله اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا غافر الذنب وقابل التوب يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا منان يا الله يا رحمن نسألك أن تصلي على النبي محمد وآله وتسلم تسليما كثيرا واللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين اللهم لا ينقضي رمضان هذا إلا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا وأعتقت رقابنا اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أنت الرحمن الرحيم الكريم الودود أنت الله غفار الذنوب أنت الله تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أعطنا ولا تحرمنا زدنا من الخيرات والبركات والرحمات ولا تنقصنا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا رب اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك مخلصين لك محبين لك منيبين لك أوابين لك أواهين لك مخبتين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك اللهم لا إنا نسألك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين أحبكم في الله